والسلام على رسول الله في مصطلح الحديث وعلم العلوم يسموها علوم الخادمة زيه زي أصول الفقه كده وبرضه من العلوم الجميلة السهلة اللي تحتاج لحفظ كتير تحفظ فيها وتفهم الكلام اللي موجود فيها هندرس كتابا مختصرا في السنة اللي احنا فيها وبعد كده ناخد كتاب تاني أطول منه على السنة الجديدة بإذن الله رب العالمين الكتاب اللي في ايدينا هو كتاب تيسير مصطلح الحديث بتاع الدكتور محمود طحان الكتاب بدأ بمقدمة عن مصطلح الحديث وانه ليه ألف الكتاب بتاعه وهو يعني شايف ان الكتب المؤلفة فيه كتير منها كتب اما طويلة مبسوطة تحتاج لجهد كبير او كتب مختصرة فيها شيء من الاخلال او في شيء من الصعوبة فحاول ان هو يعني يختصر ويدي الشيء الواضح وفعلا كتابه كتاب جميل في المصطلح اذا درسته هيبقى عندك المامة عن مصطلح الحديث لكن مش هتبقى عالم في الحديث لما تدرس المقدمة أو كتابا صغيرا إنما تحتاج ل يعني لمعرفة الحديث تقرأ شيء مبسط في الأول وبعدين تقرأ تقرأ كتبا موسعة فيها وبعدين بتتعامل مع الحديث كحديث علم رواية وعلم دراية تكلم عن المد تكلم عن الإسناد وتعرف العلل اللي في الحديث كلام عن العلماء الحديث والرجال هنشوف المقدمات بتاعته اللي هتدلنا على هذا الشيء لنا في المقدمة هيكلمنا نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح الحديث ازاي نشأ وليه نشأ وليه يحتاج له الناس ايه المصنفات اللي في علم الحديث اشهر مصنف يعني الكتب التي الفت فيها تعريفات اولية تحتاجها لما تلاقي هنا الخبر معناه ايه الاثر معناه ايه الحديث المسند المسند أشياء من هذا القبيل تعرف الفروق بين شيء وشيء مما يذكره العلماء وقد تكون حداد يعني تختلف التسميات وتكون هي شيء واحد في النهاية يقول يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول مثلا الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الأخبار التي بين الناس إذا الإنسان تشك فيه تبين الكلام الذي يقول شوف طريق تاني حد تاني جاب هذا الخبر ولا هذا انفرد به هذا الإنسان الكذاب ينفرد بهذا الخبر مثلا يبقى هنا القرآن يدلنا على التحري والتبين فأعظم ما يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لنا في الحديث نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع أشوف هنا يقول لك بيدعو أن ينظر الله عز وجل امرأ يعني يبيض وجهه ويجعله ناظرا إذا سمع الحديث وبلغ الحديث كما سمع من غير زيادة ونقصان فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه هنا رواية الحديث مهمة رواية الحديث ممكن اللي بيروي هذا الحديث مش فقيه ولا غيره بس حفظ الحديث وأداه الذي أخذه قادر على استنباط فاستنبط منه أحكاما من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويبين رب حامل فقه ليس بفقيه حافظ فقط ورب حامل فقه أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلى من هو أفقه منه يبقى الآية فيها تبينوا وتثبتوا فيها التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في النقل لهذه الأخبار الصحابة كانوا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا الإسناد بتاعه على طول مباشر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول ما فيش حد منهم يكذب على النبي صلى الله وسلامه عليه مستحيل الذي وثقهم وعدلهم الله عز وجل لما قال في المهاجرين وفي الأنصار هؤلاء مدحهم بأنهم أولئك هم الصادقون وأولئك مدحهم بأن أولئك هم مفلحون صادقون ومفلحون فهؤلاء أعلى من زكاهم الله عز وجل وذلك يكفي أن يقال عن إنسان هذا صحابي صحابي بمعنى عدله الله عز وجل وشهد له الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى هنا الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى التثبت أنه ينقل الصحابي عن صحابي آخر وما جاء عن بعضهم أنه كان يتحرى زيادة عن اللزوم هذا للتحذير لمن بعده وليس أنه يتشكل فيه كان مثلا عمر رضي الله عنه سمع من أحد خبر يقول ائتي من يشهد لك وإلا جعلتك نكالا ده علشان هو هو واثق فيه أبو سعيد الخدري وكان من صغار الأنصار رضي الله عنه ويذهب يطلبه عمر بن الخطاب فيذهب إليه وبعدين يقول السلام عليكم أدخل وعمر يسمعه فلا يرد عليه السلام عليكم أدخل فلا يرد أو فلا يأذن السلام عليكم أدخل فلا يأذن له فينصرف بعد فترة افتكر عمر فين أبو سعيد قالوا انصرف قال ائتوني به جاوبوا أبو سعيد فتوعده عمر أنا أنا أنا كنت طالبك إزاي إنك تمشي؟ فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يدع فلينصرف فقال ائتني من يشهد لك وإلا جعلتك نكالا هنا ائتني أنت هو محتاج اللي يشهد له؟ لا والله مش محتاج يشهد له ولا غيره إنما عمر كان يتشدد أحيانا رضي الله عنه ويعني في هذا الذي يفعله بالنسبة لواحد مثل هذا لا شك انه هذا الصحابي مصيب مش ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وان عمر زودها حبتين في هذا الشيء لكن عمر يقصد اللي بعدهم ما في جيل التابعين مولود منهم ناس ان ممكن يقوم يستهينوا ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما يفعل ذلك عمر يقوم يخاف هذا الانسان ان هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكون عمر يشك في الصحابي لا لا لا مش, مش ممكن يشك في الصحابه ولذلك يقول ائتني مشهد لك فيذهب ابو سعيد رضي الله عنه ويدخل على من معه فيجدوه مزعورا فيضحكون وتجدون اخاكم مزعورا وتضحكون قال قال له كان ابي قال الله ما يقوم معك الا اصغرنا قم يا فلان فاشهد له به فيذهب لعمر رضي الله عنه ويتبعه ابي يقول يا عمر لا تكن نارا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تشتغل لهمش كل شويه تقول لهم اللي, اللي بتعمله هو فاهم عمر ليه عمل كده عمر عامل مش انه مكذب هذا لا لا ما كذبوش كذب لا ليس الحق عمر ولا غيره هجيب تشريع جديد عمر لا الصحابه صادقوا خلاص انتهى امر تصديقهم بشهاده الله عز وجل لكن عمر اراد ان يحذر من ياتي من بعد اللي هيجي من المسلمين الجدد لا عمر بيعمل كده مع اللي امامه يقوم يخاف هو يكذب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من غير ما وهذا من عمر فطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وتحري وخوف على الدين وحزن منه رضي الله عنه لكن ليس تشكيكا ابدا في احد من اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه فالغرض انه شهد لابي سعيد من الصحابه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلم عمر شيئا لم يكن يعرفه قبل ذلك يبقى هنا مسألة التحري والتثبت كان مولودا من الصحابة يتحرون ويتثبتون بل كان الواحد منهم يسمع الحديث إن فلانا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا فيسافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المدينة ويأخذ شهور ولا ولا شهر لغاية ما وصل إلى الشام عشان يسأل أحد صحابة عبد الله بن مسلمة عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جئت إلا لهذا الحديث إنك تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال نعم حدثه أراد علو الإسناد بدل ما انا ارويه عن صحابي عنك لا طبعا انا اخذ منك على طول يسأل قال لي هذا جئت ويرجع تاني للمدينه رضي الله تعالى عنها حديث واحد يسافر له شهر ولا نحو ذلك علشان يسمعه من صحابي حتى يعلو اسناده في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن ابن سيرين ابن سيرين اللي هو محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم أما حصلت الفتنة بقى بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وبدأ الناس يكفر بعضهم بعضا وبدأ الناس يروا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقووا الفرقة اللي هم فيهم بدأ العلماء يقفون ويقولوا لا جبت الحديث ده منين هات لنا الرجال بتاعكم فيه نعرف أهل بدع ولا أهل سنن قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم طيب بناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة السند السند اللي هو إيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان يبقى هنا دي لوحدها هتكفي ولا محتاج لحاجة تانية معها لأن حدثنا فلان عايز أ- مين فلان ده ممكن ما أعرفوش يبقى هيظهر علم تاني اسمه علم إيه الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل يبقى علوم انبنى بعضها على بعض يبقى لما ظهر ال- ال- أهل البدع بدوا يقولوا لا حدثونا مين الرجال بتوعكم اللي جا- اللي عن طريقه رويتم هذا الإسناد فلما حدثوهم عن الرجال احتاجوا يعرفوا مين هؤلاء الرجال فظهر هنا علم الإسناد وظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه ومعرفة أن فلان ده سمع من ده ولا ما سمعش منه يبقى اتصال الإسناد ولا انقطاع الإسناد آه، معرفة أن فلان هذا لما يروي يقوم يقول عن فلان في الحاجة اللي ما سمعهاش منه ويقول حدثني فلان في الحاجة يبقى هنا نظره في إيه باب التدليس بيدلس ولا لا العلل الخفية اللي موجودة فيها وبعدين انه هل احتمال فلان ده سمع من فلان ولا احتمال انه بيكذب وهو ما سمعش منه اصلا يبقى هو معرفة تاريخ الوفيات اتولد امتى ومات امتى يبقى علوم انبنى بعضها على بعض كما ذكرنا يقول لنا انه ألف بقى العلماء بعد ذلك كتبا في هذا ال- العلم وكان من أوائلهم تأليفا للضوابط اللي موجودة فيها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة طيب يقولوا لنا كان من أول من أفرده بالتصنيف اللي هو علم الج- علم ال- ال- ال- المصطلح الحديث القاضي أبو محمد الحسن عبد الر- بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي كان سنة 360 أول من ألف في مصطلح الحديث ككتاب قايم لوحده في المصطلح ويعني مش دايما لما يكون أول من ألف يطلع كتاب حلو لا لان دايما العلم مبقاش ناضج في البدايه وبعدين يبتدي يهذب بشيء ورا شيء لغايه إيه، الا كتاب الرساله كان من اعظم الكتب وان كان اول ما الف فيها الامام الشافعي يعني آه، شيء عظيم جدا رحمه الله عليه ورضي الله عنه فكان كتابه كتابا عظيما آه، الكتب بقى اللي الفت في علم مصطلح الحديث بحسب الزمان بتاعها يقولوا لنا من أشهر مصنفات كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي بين الراوي والواعي اللي هو ألفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 هجري ده من أول الكتب التي صنفت في علم مصطلح الحديث لكن يقولوا لنا انه لانه من اول الكتب فما فيش حاجه قبله يمشي عليها فلذلك ما كانش كتابا كاملا في ابوابه ولم يستوعب ابحاث المصطلح وده شان كل من يبدا بالتاليف لكنه مفيد لكنه فيه فوائد من الكتب اللي ألفت كتاب الحاكم بن البيع النيسابوري المتوفى سنة 405 اسمه معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث برضو قالوا لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب المناسب من الكتب اللي ألفت المستخرج على معرفة علوم الحديث اللي ألفه أبو نعيم الأصبهاني سنة 430 استدرك فيه على الحاكم أشياء واضح أنه مستخرج على كتاب آخر اللي هو معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم يقول ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها من الكتب كتاب للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ألف كتبا قيمة واللي جاءوا بعده قلدوه بقى قلدوا فيها فقل علم من علوم الحديث إلا وتكلم عنه الحافظ الخطيب البغدادي وقلده العلماء بعد ذلك واتسوا بما صنعه فكما قال ال- ال- ال- البعض العلماء انه هذا العالم العلماء من بعده عيال عليه عيال عليه يعني اخذوا منه وقلدوه كل اللي جاء بعد الخطيب البغدادي في هذا الفن فمن كتبه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هذا كتاب يبحث في آداب الرواية وزي ما بيقولوا إن قل فن من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا لذلك قال الحافظ ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه بعد الخطيب البغدادي كلهم عيال على كتبه أي هم تفطنوا و و وتعلموا من كتب الخطيب ومشوا على المنهج الذي وضعه الخطيب البغدادي من الكتب كتاب القاضي عياض اليحصبي كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع كتاب برضه في المصطلح كتاب يتعلق بكيفية التحمل والأداء كيف يتحمل حديث وكيف يؤدي هذا الحديث ازاي يروي هذا الحديث وما يتفرع عنها لأنه هو جيد في بابه لكنه غير مستوى كتاب الميانجي الميانجي أبو حفص عمر بن عبد المجيد المتوفى سنة 580 جزء صغير يقول ما لا يسع المحدث جهله يعني أشياء أنه لا يجوز المحدث أنه يجهل هذه الأشياء هذا كتاب صغير يعني فيه فوائد قليلة من الكتب المشهورة جدا اللي جاء العلماء من بعدها وشرحوها ونظموها واستدركوا عليها كتاب علوم الحديث من أشهر بقى الكتب بتاع الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه واسمه عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري وكنيته أبو عمرو أبو عمرو شهرته ابن الصلاح ابن الصحيبة هو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور ابن الصلاح المتوفى سنة 643 رحمه الله الكتاب بتاعه مشهور بأنه مقدمة إيه ابن الصلاح مشهور قوي انه هذا كتاب مقدم ده من اشهر الكتب اللي خدت من العلماء ابحاثا ونظما وشرحا وحاجات بعدها هذا الكتاب زي ما بيقول لنا من أدود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق من غيره وهذا عالم عظيم في الحديث وأيضا عالم في الفقه فقيه وتلاقي الإمام النووي يذكر له وجوها فيه قال قال أبو عمرو كذا قال ابن الصلاح كذا في الفقه فهو عالم في الحديث وعالم في الفقه كتابه كتاب حافل بالفوائد بيقولوا بس هو ما يعني التأليف بتاعه كان إملاء بيملي شيئا وراء شيء يملي شيء وراء شيء فما فيهوش مش مرتب لكن مليان فوائد قال وهو مع ذلك عمدة من جاء بعد كل اللي جاء بعد ابن الصلاح كان العمدة بتاعه في المرجعية كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح البعض يختصره البعض يشرحه البعض ينظمه نظما يعني شعرا لشعر التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير كتاب التقريب واضح أنه هذا كتاب مين الإمام النووي رحمة الله عليه صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 كتابه اللي هو اختصار لكتاب علوم الحديث يبقى النووي ده كتاب التقريب ألف كتاب التقريب اختصر فيه إيه كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح ده بعده الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 ده بعد النووي وشرح هذا الكتاب في ابن النووي كان مسميه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير الشيخ الإمام السيوطي ألف تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي النواوي النووي نفسه من بلد اسمها نوي فالنسبة إليها نووي ونووي طيب السيوطي اللي هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي متوفى سنة 911 جمع فيه المؤلف أشياء كثيرة من الفوائد من الكتب التي ألفت في ذلك نظم الدرر في علم الأثر نظم الدرر وده كتاب يمكن مش مشهور بهذا الاسم هو مشهور باسم ألفية الحافظ العراقي ألفية, ألفية جميلة ممتعة من ال ال يعني ساق فيها كتاب ابن الصلاح على هيئة الشعر يسهل حفظه غير الكتاب نفسه عشان تحفظه صعب إنما حفظ الألفية أو النظم بيكون أسهل من حفظ النسخ يقول لنا نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه يعني نفس الحافظ العراقي شرح الألفية بتاعته في مصطلح الحديث كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ده بتاع السخاوي شرح فيه وده من أوفى شروح ألفية الحديث بتاعة الحافظ العراقي لاحظ أن ألفية الحافظ العراقي هي نظم لكتاب ابن الصلاح علوم الحديث بتاع ابن الصلاح كتاب نخبة الفكر ده من كتيبات الصغيرة المشهورة بتاع الحافظ ابن حجر متوفى سنة 852 852 وهو جزء صغير مختصر جدا وهو من أنفع المختصرات وأجود المختصرات ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتنسيق لم يسبق إليه هو شرحه بكتاب نزهة الفكر نزهة, نزهة النظر في نخبة الفكر المنظومة البيقونية يعني لما تشوف بقى المنظومة بتاعة الحافظ العراقي ألف بيت وبعدين هذه المنظومة في علوم الحديث 34 بيت أسهل بقى في الحفظ أسهل في الحفظ بس الثانية أوفى أوفى وأجمل الألف بيت مليانة فوائد فيها لكن هذه صغيرة مختصرة اللي هي بيسموها البيقون البيقونية نسبة لصاحبها صاحبها البيقوني اللي هو عمر بن محمد البيقوني متوفى سنة 1080 1080 هجرية هذه مختصرة يقول مختصر نافع وعليها شروح متعددة من الكتب الجميلة المفيدة السهلة الواسعة المبسوطة كتاب قواعد التحديث للإمام القاسمي كتاب قواعد التحديث للإمام القاسمي وده كنت أحب أشرحه لكم في خلال سنتين ولكن الإخوة مع وضع المناهج حطوا الشيء الصغير لكن هذا كتاب أوفى وأشمل وأوسع كتاب فالإخوة يقروا فيه تستفيد منه علوما كثيرة طيب دي حط لكم 15 مصنفا من المصنفات اللي ألفت في علم المصطلح الحديث بعد كده بدينا تعريفات أولية تعريفات بحيث أن تعرف إيه معنى علم المصطلح موضوعه إيه ثمرته إيه الكلام عن الحديث والأثر والخبر وهل هي حاجة واحد واحدة ولا بتختلف نشوفه كده يقول لنا في التعريفات الأولية دي علم المصطلح علم المصطلح هو ايه علم المصطلح ده واضح مصطلح الحديث يتعلق بالحديث ايه رواية ودراية يبقى المتن بتاع الحديث والإسناد بتاع الحديث يبقى علم المصطلح يتعلق بهذا الشيء علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن يبقى كلام عن السند وكلام عن المتن من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد موضوع علم المصطلح ايه واضح انه يتعلق بايه يتكلم عن علم المصطلح السند والمتن اهو يا السند والمتن ايه يعني ليه تتكلم عن السند والمتن عشان تعمل ايه اخد بيه او ارده يبقى من حيث القبول او الرد الثمرة بتاع علم المصطلحات بيدرس لذاته علم المصطلح عشان علم عشان نوجع دماغنا في تعريفات الياما دي يقول لك لا علشان نميز بين الحديث والحديث عشان ننفي الكذب عن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يبقى الثمرة بتاعته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث طب إيه الحديث يعني إيه حديث كلمة حديث حديث عكس القديم حديث عكس القديم في اللغة ويجمع على أحاديث على خلاف القياس طيب احنا مالناش دعوه باللغه عايزين المصطلح المصطلح يقول لك اصطلاحا كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يسمى بالحديث الخبر الخبر هو نفس الحديث كلام حصل من السابقين ده لنا الخبر بتاعه أو النبأ وده معه أخبار اصطلاحا يقول لك هو واحد من ثلاثة إما الخبر مرادف للحديث وعند كثير من العلماء يقول لك في الخبر كذا في الحديث كذا ده زي ده البعض يقول لك لا الخبر مغير للحديث مغاير الحديث يعني ايه مغاير يقول لك الحديث اذا قلنا حديث يبقى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا خبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والبعض يقول لك لا الخبر اعم من الحديث الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ما جاء عنه عن غيره يبقى هنا كأن الخبر إما الحديث حاجة والخبر حاجة ثانية أو الخبر داخل في الحديث أو أعم من هذا الحديث يبقى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر جاء عن غيره أو الحديث داخل في الكلام عن الخبر طيب هنعرف كلمة الأثر الأثر كده إيه الأثر فيها برضو يقولوا لنا إنه أثر الشيء ما بقي من الشيء لكن احنا عايزين هنا في المصطلح الأثر مرادف للحديث أو إنه الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال يبقى هنا له شحة في الاصطلاح حسب مصطلح الذي يتكلم قل جاء في الأثر كذا يقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول جاء في الأثر يحتدث أن ده يقصد منه عن الصحابة والتابعين والخبر أو الحديث هو اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا قلنا علم المصطلح علم يبحث في الإسناد وفي الرواية طب إيه الإسناد كلمة الإسناد يقول لك الإسناد معناه عزو الحديث إلى قائده مسندا المقصود به سلسلة الرجال سلسلة الرجال الموصلة للمتن هي دون المتن يعني السند هو هو هذا سواء سماه إسنادا أو سماه سندا سلسلة الرجال وأصله المعتمد كأن الحديث قائم على هذا السند معتمد عليه إذا كان السند ده قويا قوي الحديث وثبت إذا كان السند ده لا مهزوز في حاجة يبقى الحديث ليس يصح النبي صلى الله عليه وسلم المتن المتن متن الشيء ما صلب من الشيء كل متن الإنسان كتف الإنسان اللي بشيء من هذا متشال على غيره والشيء الصلب المرتفع يقول لك متن الحديث يبقى الشيء المرتفع يبقى هنا إسناد لغاية ما آخر إسناد هيكون إيه هذا المتن اللي شايله السند يبقى ده المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام المسند المسند يبقى كأنه عايز يقول مسند هذا اسم مفعول من أسند الشيء بمعنى عزا الشيء إلى آخر اصطلاحا المسند يطلق على واحد من ثلاثة كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابة على حدة المسند مسند أحمد مسند أبي حنيفة مسند الشافعي مسند كذا كأنه في المسند أحمد تلاقي الحديث اللي رواه الإمام أحمد قل هذا مسند أبي بكر الصديق ويذكر كل أحاديث اللي جاءت عن أبي بكر الصديق رضي الله هذا مسند عمر يذكر كل الأحاديث اللي جاءت عنه مسند عثمان مسند علي مسند كذا مسند يبقى هنا مس... كتاب جمع مرويات العلماء من الصحابة والتابعين على حسب الترتيب اللي وضعه صاحب المسند ده معنى لما يطلق كلمة مسند أو المسند يطلق على الحديث الحديث اللي هو فيه إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم أو يراد به السند المسند يقصد به السند نفسه هو الرجال الحديث طب إذا قال المسند بالفتح في مسند المسند بالكسر المسند اللي هو يروي الحديث بإسناده يا فلان هذا مسند بمعنى له إسناد متصل بمن فوقه يبقى هذا المسند من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية يقول هذا مسند الشام مسند مصر مسند كذا المقصد عنده حديث بإسناد سواء كان عالما في الحديث أو ليس عالما في الحديث المهم أنه عنده إسناد بهذا أو بهذه الأحاديث المحدث هذا من المصطلحات اللي فلان محدث فلان حافظ فلان حاكم كلها ألقاب للعلماء المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية رواية يعني يروي الحديث وله دراية يعني تمييز يميز بين الغث والسمين وله اطلاع على كثير من الروايات وأحوال الرواة هذا المحدث الحافظ أعلى أعلى فلان حافظ العصر كأنه كان في الماضي الحفظ يعني الذي يحفظ يحفظ وبعدين لما تأخرت العصور وقل الحفظ بقى يطلق الحافظ على من يدري كمية كبيرة من الأحاديث حتى لو لم يكن عنده القدرة على أنه يسرد سرد الحديث بالإسناد والمد لذلك يقول لك فيه قولان لكلمة الحافظ إما هو مرادف للمحدث هيبقى هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها وقيل هو أرفع درجة من المحدث يعني الحافظ أعلى شوي من الإنسان المحدث بحيث أن ما يعرفه من الحديث أكثر مما يجهله من الحديث لاحظ هنا ما ذكرش الحفظ الحفظ أنه في المراحل المتأخرة قال لمن كان كالإمام أحمد والإمام الشافعي الأزهري تفضل يا جميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم يعني تقول لقب الحاكم زي الحاكم أبي عبد الله بن البية يقول يعني أحاط علما بكثير أو بأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفوته منها إلا النازل اليسير والظاهر برضو أن المصطلحات كبرت أو يعني حتى أن هذه الكلمة ما كانتش معروفة في عهد الإمام أحمد الحاكم الإمام أحمد أعظم علما بكثير من الإمام الحاكم رحمة الله على الجميع ولكن يعني كبرت المصطلحات حتى بقى يطلق الحافظ على من لا يحفظ المطلع الذي يطلع على الكثير من الأحاديث حتى وإن كان يحفظ الشيء القليل بس يعرف يجيب الباقي عنده مسندات وكذا على كل يعني بحسب العصر لا مشاحة في الاصطلاح لكن لا تظن أن من يطلق عليه لقب الحاكم ولم يكن يطلق في عهد الإمام أحمد وأمثاله من الكبار العلماء كالإمام البخاري وغيرهم من الأئمة المسلمين لما مش معنى كده اللي جه بعدهم كانوا أعظم منهم لا هيهات إن يأتي من من بعدهم من بعدهم من هو أعلم منهم ولكن هي كبرت يعني المصطلحات عند العلماء فأطلقوا بعض الحالات كهذه المصطلحات التي سمحت مفترض بقى ان احنا الحديث بنقسمه قسمين قسم الحديث نفسه اللي هو كمصطلح والقسم الثاني اللي هو قراءة الحديث من كتب الحديث المعتمد علينا واحنا في سنة أولى ان احنا بندرس من كتاب الإمام البخاري كتاب الإيمان كتاب العلم دي كتابين من البخاري وهناخد صحيح مسلم أبواب الفقه من الصلاة وغيرها دي في سنة أولى إن احنا نقرأ كيفية القراءة معرفة بعض الرجال معرفة الإسناد نفسه بعض الأسانيد في أثناء القراءة والكلام عليها فمن الحصص القادمة إن شاء الله في المصطلح هنقسم الحصة قسمين قسم بنقرأ بنشرح فيه وقسم ثاني بنقرأ مع بعض الحديث نفسه استاذا بحيث أنك تعرف تقرأ الحديث مثلا بقولنا في البخاري باب بدء الوحي باب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى آمين كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده لما بتذكر ال ال الإسناد لازم قبل الإسناد تنسبه لقائله من الذي قال ذلك يبقى مش هتجيب تفتح البخاري وتقول حدثنا حدثنا كأنه حدثك أنت لا لازم تقول قال الإمام البخاري حدثنا فلان ويكون عند أول حديث فقط وهنا تذكر الباقي على طول بسخيبة هنا هنبتدي في هذا يقول الإمام البخاري زي ما قلنا قبل كده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير يبقى هنا اللقب الحميدي اسمه ايه اسمه عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان هذا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة في سفيان الثوري في سفيان بن حسين مين فيهم هذا هذا سفيان المقصود به ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته ما إلى ما هاجر إليه هذا أول حديث في صحيح البخاري له حديث النيات اللي افتتح به كتابة ونقف عند هذا الحديث ومش عارف على الشاشة وصل لغاية فين اللي شايفها الإخوة اللي ورا حد شايف اللي على الشاشة يقدر يقرأ مش شايف طيب اللي قدام آخر حد شايف فين آه هنا قدام طيب هنضطر ان هم اللي قاعدين قدام بس هم اللي يقرأوا مش هيقروا كتير يعني بس انه يتعلم كيف يقرأ الحديث تصليح الاسناد كلام عن الفوائد اللي موجودة في الحديث من الحصة القادمة او اللي بعدها ان شاء الله ناخذ فيها وبعد المغرب هناخذ جزء من منار السبيل ان شاء الله تفضلوا اقيموا الصلاة